بسم الله الرحمن الرحيم من مدرسة الربانية نتحدث هنا إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إخوتي في الله أنا أحبكم في الله أيها الإخوة في قضية أصول الفقه الدعوي نحن متوقفون منذ اللقاء الماضي في نضج الشباب لابد أن تنطلقوا يا شباب من على راسخة قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هيأتي معنا من أصول الفقه الدعوي الانسياب الموزون وليد المركز الثابت كما يقول أهل الهندسة الانسياب الموزون وليد المركز الثابت حين قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم ثم دي مهمة عمال أركز عليها وانتم مش واخدين بالكم خالص ثم ثم تفيد الترتيب مع التراخي يعني لازم يستوي الأول في آمنت بالله ثم استقم ثم استقم لذلك يا شباب الانطلاق محتاج أسس وأصول محتاج أسس وإيه وأصول أساس الإيمان القلب الذكي وأساس الإخلاص الفؤاد النقي وأساس العزيمة الشعور القوي وأساس العمل الإرادة الفتية مش هتيجي الفتي وأساس التضحية العقيدة الراسخة دي أسس عشان ننطلق فأساس الإيمان قلب ذكي النفس الذكية عشان كده من أهم مهمات الرسل يزكيهم يزكيهم لو لم يزكو القلب أبدا ما نقدرش نطلع إيمان نظيف يا جماعة إذا أردنا أن نشرب ماءً نظيفا فلا بد من تطهير الإناء الوعاء اللي فيه الماء فكذلك الإيمان القلب وعاء الإيمان والله حديث يخلي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله آنية في أرضه وآنية الله في أرضه قلوب عباده الصالحين وإن أحبها إليه أرقها وأصفاها اللهم ارزقنا هذه القلوب يبقى القلوب دي ايه آنية القلوب دي ايه آنية الآنية دي لازم تبقى طاهرة دايما نقول إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف يدخل حب الله ودينه والإيمان به قلبا مشحونا بالكلاب النابحة والصور الشاخصة ازاي ازاي وقلبه دنيا كلب كلب دنيا كلب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب هي دي لما بقت شهوته دنيا كلب ازاي يبقى القلب كده فالشاهد ان اساس الايمان بقى ها قلب عندك قلب اه طاهر اساس الايمان القلب الزكي واساس الاخلاص الفؤاد النقي هتلاقوا في ركن القلوب موجود عندكم في ركن القلوب طاعات القلوب وتلاقي تقسيمة القلب صدر قلب فؤاد لب والفؤاد محل التثبيت كذلك ليثبت به فؤادك لما خافت أم موسى عليها السلام ربنا قال وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فالفؤاد ده محل اليقين فأساس الإخلاص منين من الفؤاد مش من الصدر الصدر ده محل العلم القلب ده محل التقليب الفؤاد الإخلاص يطلع من ثبات من يقين يطلع إخلاص عشان كده ابن الجوزي يقول ايه وإنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد يتحسر اللي تلاقيه كل يوم بيقوم ويقع يقوم ويقع شوية ملتزم كويس وشوية واقع في معاصي وكبائر وذنوب شوية ماشي كويس وشوية ما لا في قيام ليل وضيع الفجر والدنيا بايظة شوية اللي بيتعثر ده لأنه لم يخلص لأن الفؤاد ايه ثبات إنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ما يقدرش يخلص مين ممن لا يراد اللي مش عايزه بقى الملك في ستين داهية غرف داهية مش عايزه اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم لا تحرمنا فضلك عافيتك هي أوسع لنا فلا تعاقبنا بذنوبنا الفؤاد النقي نآوة نقاوة الفؤاد وأساس العزيمة الشعور القوي سبحان الله العظيم أظن عملوا تجربة في حاجة ما مش متذكر إيه الحيوانين اللي عملوا لهم تجربة حيوان وطفله الصغير فطفله تعرض عرضوا طفله لخطر معين ففوجئوا ان الام اجتاحت المخاطر اللي بينها احيانا هم بيقولوا كده ان ممكن تكون الام ضعيفه جدا لو قلت لها افتحي الباب ده تعمل الاكله كده وتقول لك مش قادره افتح ولو حست ابنها بيعيط ومش عارفه تفتح الاكره هتعمل ايه تكسر الاكره مش تفتح الاكره تكسرها جت منين العزيمه دي الشعور الاحساس الشعور الشعور يجعل الانسان يقتحم الاهوال الشعور القوي اساس العزيمه الشعور القوي للاسف الشديد ان الامه بتتسم في هذه الايام بالبرود للاسف معلش سامحوني والبرود ده جه منين كثره المساس تفقد الاحساس مثلا انا لما ما بشوفش التلفزيون خالص نهائي فلو قدر مره وشفت وروني الجزيره في حاجه بتحصل الواحد يتجنن يتجنن يحصل له جنان في دماغه من القناه دي الرديئه دي اللي في بعض الناس بيحبها ومنبهر بها وانا بحذرهم منها اصابع مش لطيفه ب... ب... كثره رؤيه الاخبار دي مالناش علاقه بقنوات قناه ايه ولا قناه ايه كثره رؤيه الاخبار يشوف مسلم بيتعذب ويشوف جندي اسرائيلي بيجر واحد راجل كبير مش عارف ايه وواحده مش عارف بيحصل فيها ايه رؤيه الحاجات دي كثره رؤيتها خلت بقت رؤيتها عادي ما تحركش عنده مشاعر خلت رؤيه الحاجات دي بقى زي بشوف افلام الف ليله وليله مش ما بتثورش للأسف الشديد فلذلك انعدام الإحساس هو اللي خلى برضو الأمة راضية بالمعانة اللي هي عايشة فيها وأساس العمل الإرادة الفتية أساس العمل الإرادة الإرادة لازم الإنسان عنده إرادة وبإذن الله تعالى لعلكم تجدون قريبا محاضرة أو مقالة عن تقوية الإرادة للأسف الشديد أن الإرادة النهاردة ضيعة ولذلك أما نجيب بقى مدارك السالكين لسه ما جاتش ربنا يكرم بس ونعرف نطولها من الراجل اللي حابسها عنده مدارك السالكين هتلاقوا في في منزلة الاعتصام الدرجة الثالثة صون الإرادة صون الإرادة اتكلمنا فيها كتير عن موضوع الإرادة فلازم الإرادة الفتية اللي هي عكسها الوهن لابد إرادة فيها القوة وأساس التضحية العقيدة الراسخة هذه الصفات يا شباب كلها لا تجتمع أعظم ما تجتمع إلا في الشباب ولا تختص فيما تختص إلا في الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى إذا كانت هذه هي أسسكم يا شباب استطعتم أن تنهضوا بهذه المسؤولية الدعوة إلى الله كيف ننضج أسسنا ده الأساس النضج قلنا نمرة واحد عبد ورب اثنين مثل الأعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثلاثة أن يتحلى بالإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يليه إننا نريد إيمانا قويا راسخا إيمان قوي راسخ لا يتزعزع ولا يلين لا يهتز قلب المؤمن لا للمعان السيوف ولا لبريق الذهب والفضة أنا بقول مأساة شبابنا انهم مع اول فتنة سراء او ضراء بيضيعوا سبحان الله دايما في مقام الفتنة ده خصوصا فتنة الضراء الحبس والضرب وبيحضرني على رسول الإمام أحمد بن حنبل والكلام ده أنا قلته كتير إنهم لما علقوه وجلدوه ضربوه الراجل اللي ضربه كان اسمه أبو مش عارف إيه آه، بيقول ضربت أحمد سبعة عشر صوتا لو ضربها جبل لانهد فلما ضربته الصوت الأول قال بسم الله الصوت الثاني قال الله أكبر الصوت الثالث قال لا حول ولا قوة إلا بالله الصوت الرابع قال القرآن كلام الله غير مخلوق قال ثم أغمي عليه فلم يشعر بشيء بعده مصطفى صادق الرفعي بيقول ايه قولوا انما كان يقع الضرب على جسد احمد ولا يمس قلبه فقد كان يلبس جسده على قلبه كالثوب على الجسد فيقع الضرب على الثوب ولا يحس به الجسد يبقى هي المشكلة المأساة ان الضرب يوصل فين على قلبك انك تتضرب على قلبك عارف بيقولوا مضروب على قلبه ليه هي دي بمزحة لو واحد تاني ضربوه الصوت الاولاني اي التاني يا خرابي التالت آه، نزلوني هقول الامام احمد في الرابع قال ايه هو اللي انا بقوله قال- اللي انا بقوله انا عليه اضرب القرآن كلام الله غير مخلوق لان الضرب كان فين على الجلبية مش على قلبه على الجسد لذلك دايما اقول هو هيعمل ايه هو لا يملك قلبك ولا ايمانك ولا يقدر يوصل لدول فلذلك خايف من ايه مرعوب من ايه قلقان من ايه ايه اللي مخوفك فنمرة واحد الايمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين لا يهتز عند بريق السيوف ولا عند لمعان الذهب والفضة هي ديك مصيبة الفلوس ومأساة المال ومشكلة النسوان الإيمان الضعيف لما ترد عليه الفتن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة بوصفين اثنين حديث مشهور تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا في آخر الحديث حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مشغيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا إلا ما أشرب من هواء بالجزمة درميه قلب مفتون قلب التاني اللي مش مفتون وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض قلب أبيض إيه كالصفا هم وصفين وصف الأولاني أبيض اتنين كالصفا أبيض يعني منور وكالصفا يعني جامد زي الحديد كالصخر ده القلب الناجي من الفتنة يبقى قلبه جامد ومنور هم دول الوصفين فينجو من الفتنة القلب المفتون قلب ضعيف واحد اتكلمه يتهز قلبه واحنا قلنا ان هزة قلبك لما تشوف واحدة عريانة اشد من الزنا هز رجفة قلبك لما واحدة تكلمك اشد من الزنا أشد من الزنا والقلب يزني والقلب يهوى ويتمنى هو ده زنا القلب أما إذا القلب اتهز هزت عشق ينسي الله بقى شرك تعلق ينسي الله بقى أكبر بقى من الزنا هي دي المأساة الحقيقية هي دي المصيبة الكبيرة فلذلك بنقول كده عايزين الإيمان الراسخ الذي لا يتزعزع ولا يلين الذي هو لا يهتز عند لمعان السيوف ولا عند بريق الذهب والفضة النهارده يبقى ماشي غلبان وعلى قد حاله ساعة الفلوس ما تجري في ايديه ينسى ربنا سافر سفريتين ينسى ربنا بقى عنده 10 15 20 واحد شغالين ينسى ربنا واحنا قلنا دي المأساة اللي اكبر من كل المعاصي ان يحب ان يأمر فيطاع ويحتاج اليه ويذل له فان في هذه مضاهاة للربوبية اكبر من كل المعاصي يبقى عايزين الإيمان اللي ما يتهزش وده معنى كلمة الراسخ وعشان كده قلنا في الربانية في آخر نمرة عشرة الرسوخ طريق الشموخ عشان أعمل كده لازم أبقى راسخ وإلا هعمل كده آه هتهز فأول حاجة يا جماعة إيمان إيه ده نمرة مش نمرة واحد نمرة ثلاثة كانت أول حاجة عبد ورب اتنين أستاذ وقائد ثلاثة إيمان راسخ أربعة الإخلاص الصادق الذي لا يعرف المصانعة ولا المراءة الإخلاص الإيه الصادق وفي إخلاص كذاب يا عم الشيخ آه قال له إيه شر الإخلاص شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء إن شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء أن يترك الرياء رياء أن يخلص رياء يخلص ليقال مخلص شيء عجيب جدا تلاقي الأمر ده لذلك احنا عايزين يا شباب اخلاص صادق لا يعرف المصانع آه آه آه في زمن النفاق وإن ما عادش يرضى إلا عن المنافقين توجعت في محاضرتين زمان لهم اسمهم سبيل المؤمنين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه لا ده دول في اول التفسير موجودين عندكم في اول التفسير اول حلقة في التفسير ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال ايه بين يدي الساعة سنون خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويتكلم فيها الرويبضة قيل ومن الرويبضة يا رسول الله قال لامرؤ التافه يتكلم في أمر العامه قلت الخمس صفات دول او الخمس علامات دول على الوجع أن يصدق الكاذب ويكذب الصادق فاستمرأ الناس الكذب أدم بيصدق الكاذب ها خليني كذاب يؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين لا أخونا أحسن هكذا صار منطق الناس ويتكلم فيها الرويبضة الامرؤ التافه التافهين هم اللي تصدروا دلوقتي واشتهروا ويتكلموا فكل واحد تبنى قضية التفاهة ضحك والتهريج والهزار والطبطبة والنفاق زدنا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه السنون الخداعة في هذه السنين الخداعة المخلص لا يعرف المصانعة فين يا جماعة أصولنا الاجتماعية اللي يقول للأعور أعور في عينه ما بقتش تتقال ولو اتقالت يتقال عليه لا ده مش ذوق ده مش دي مش طريقة سبحان الله العظيم أنا قلت كتير يا جماعة في الدعوة إحنا مش محتاجين نجامل حد ولا نصانع حد إحنا نقول الحق واللي يرضيه الحق أهلا وسهلا واللي ما يرضيش الحق ما نقدرش نعمل له حاجة لميت لساننا لكن عشان نرضي الناس يبقى ده الغلط الناس مش حافظين النهارده الا الدين يسر ومن اما بالناس فليخفف فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه واحنا ما عندناش استعداد نمشي على هوى الناس الناس النهارده عايزه الكلام اللي يجي على هواها يجي على مزاجهم حتى سلك الملتزمين السنيه الملتحين دول اللي بلحى ودقون دولك برضو عايزين من الدين اللي يجي على مزاجهم وعلى هواهم بينقوا بينقوا من الدين اللي يمشي معاهم الشاهد ايه احنا محتاجين الداعيه المخلص الذي لا يعرف المصانع ما يعرفش يبقى بوشين ما يعرفش يبقى بكلامين مش عارف قلت لكم القصه اللطيفه دي كنت بحج مع مجموعه من الناس الاغنياء وبعدين واحد استلطفنا واستظرفنا فبدا بيننا وبينه علاقه حب فالمهم في ليله السفر اتصل بيا في الغرفه شيخ محمد ازيك يا حبيبي عامل ايه معلش انا زوجتي تعبانه شويه ومش هتقدر تطوف طواف الوداع نعمل ايه قلت له لا اجر لها كرسي وزقها من فوق من الدور الثالث قال له وانا قادر اطوف الدور الثالث اجر لها واحد يزقها من الدور الثالث قال لي انا متصل بيك عشان تقول لي اجر لها كرسي ما هو اجر لها كرسي ما انا عارف قلت له متصل بيا ليه مش انت حبيبي تقول لا النمره غلط مش انا مش انا لا مش انا مش تبعي دي عشان حبايب اقول له ايه ما غلطتهمش ما عليهاش طواف وداع انا اصحاب انا ما كنتش اتصور ان في فكر كده اتاري موجود اتاري في ناس كده والله ما عارف اقول لكم ايه بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله